السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النشمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله إننا نلتقي في هذه الساعة آخر ساعة من النهار مع كيف وأخواتها وقبل أن نبدأ كلامنا في حلقتنا هذه فإن القلب مكلوم والأمة تمر بكربة شديدة تأخذها من جميع نواحيها هؤلاء إخواننا يذبحون ويقتلون وتهدم بيوتهم وتكدر حياتهم سواء كانوا في فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها فلذلك وجب علينا أقل ما يجب أن نرفع أيدينا بالدعاء اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انتقم من الظالمين اللهم انتقم اللهم انتقم من اليهود والأمريكان اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارفع الكربة عن المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحمي دماء المسلمين اللهم احفظ أعراض المسلمين اللهم داوي جرح المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم عاف المبتلين من المؤمنين اللهم انتقم ورد كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين اللهم خذهم اللهم خذ هؤلاء المعتدين اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين إخوتي ووجب علينا أيضا ولعلها تكون كيف المخرج من هذه الفتنة العظيمة التي تعم المسلمين ونحن مكتوف مكتوف الأيدي لا نملك من أمر أنفسنا شيئا فلم يبق إلا أننا يجب أن نستمسك بديننا وأن نعتصم بربنا قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا إن إنني قد ألمحت إليكم عدة مرات سابقات ان هذه الكرب التي تحوق بمن حولنا انظر كيف تتتابع الفتن كيف كيف تتتابع الفتن منذ هناك البوسنة والهرشك ثم كسوفو ثم افغانستان ثم العراق ثم فلسطين ثم لبنان كأن الفتن تتدافع وعمالة تقرب مننا عمالة تقرب ما احناش عارفين الدور على مين فإذا أردنا أن يدفع الله عنا كيف بالإيمان إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا اللهم دافع عنا اللهم ادفع عنا إن النصر من الله جل جلاله وما النصر إلا من عند الله فلذلك وجب علينا أن نتوجه بكليتنا إن شر البرية ما يضحك إن الإنسان فعلا يبكي دما حين يرى من يريدون أن ينصروا هؤلاء الم... المظلومين بالغناء بالموسيقى بالحفلات بالرقص أبهذا تنصر أمة إننا بحاجة إلى الرجوع إلى الدين إننا بحاجة إلى الرجوع إلى الله أيها الناس أفيقوا أيها الناس ارجعوا إلى الله توبوا إليه أيها الناس لنا بحاجة إلى الصدق في الرجوع إلى الله ليكشف الله هذه الغمة التي لا كاشف لها إلا هو ولا قادر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى انتبهوا كيف مع كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرخص الحب إذا كان كلاما وما أسهل الحب إذا كان كلاما وما أضيع الحب إذا كان كلاما وقضية الحب خصوصا كلها كلام اجتمع بعض الناس في مكة فتكلموا في مسألة الحب حب الله عز وجل فقال الجنيد كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها الادعاء وسبق في حين شرحت قصة أصحاب الغار وقال الرجل كانت لي كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء قلت هنالك أن كل الرجال يقولون ذلك كل رجل يقول للمرأة ده أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده مفيش حد في الدنيا حبه وهي تقول له نفس الكلام هذا كله كذب وادعاءات وكلام فارغ الحب الحقيقي يا ناس أيها المسلمون أيها الإخوة الحب الحقيقي الحب الحقيقي حب الله تعلق القلب بالله الإقبال على الله بس هذا هو الحب الحقيقي هذه الحقيقة الوحيدة في حياتك أما كل ما تعيشه في هذه الدنيا وهم آخر وهذا هو الحب الصحيح في حياتك أولا لأنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى يحب لذاته ثانيا لأنه عز وجل يحبك ويعطيك وإن كفرت به قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجوكم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم عمالين يشتموا ربنا ويعزوا أولياءه عمالين يقتلوا أطفال ويقتلوا نساء وي... ويهدموا بيوت ويهتكوا أعراض ومع ذلك يرحمهم ويعافيهم سبحانه قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فدعاهم إلى التوبة دعاهم إلى التوبة مع ذلك سبحانه وتعالى وتقول لي صابر عليهم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله قادر على أن يخسف بهم على أن يأخذهم ولكنها الابتلاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض هو الابتلاء انت هتعمل ايه هو ده الابتلاء عشان كده كل واحد مننا يا جماعة في هذه المواقف له موقف هتعمل ايه موقفك ايه كان عطاء السلمي اذا اشتدت الريح واظلم الجو او غلى الشعث يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس ان ترجع باللائمة على نفسك انت السبب ولا السبب احنا السبب اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ربنا قال لنا كده احنا السبب ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون احنا السبب ارجع على نفسك باللائمه انا سبب ما انا لو في خير ودعائي مستجاب ما كانش حصل اللي حصل ده لو في خير وقدرت اقود امه ان الامه دي يتخاف منها ما تستدلش وما تهانش ما كانش حصل اللي حصل ده كل واحد يعود باللائمه على نفسه اقول كده لو انا في خير ما كانش حصل اللي حصل ده لو انا راجل وانفع ما كانش حصل اللي حصل ده فيعود باللائمه على نفسه فنعود الى الله ان كل منا في بقعه احنا هنا في مصر والثاني في السعوديه والثالث في قطر والرابع في الكويت والخامس في افغانستان والثالث والسادس في اندونيسيا والرابع المسلمين كلهم كل واحد في منطقته بقيت في خطر القطعه اللي تحت رجليك دي قطعه الارض اللي تحت رجليك بقت في خطر يا مسلم فبدل ما ننشغل الناس اللي قاعده ليل ونهار عمال يتنقل من قناه لقناه لقناه بيتابع الاخبار وبس ويتفرج كانه بيتفرج على الافلام هي دي مشكلته بضيع وقته الوقت ده وقت ذكر وقت دعاء صلح نفسك زي ما قلت لكم عار علينا تبقى الناس بتتدبح وتصوت والصور جايه لنا الناس بدمهم في الجرنان في الصفحه الاولى علني كده وال... وال... واللي بيشوفه بقى في التلفزيونات اكتر واكتر وانت قاعد تغني وترقص وتعصي ربنا عار علينا كيف نحب رسول الله اعلم ان من احب شيئا اثره واثر موافقته والا لم يكن صادقا في حبه افهم كده الايثار الايثار اللي هي ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه الايثار انك تبقى محتاج يعني محتاج الجنيه اللي في جيبك ده محتاجه مزنوق فيه ما تقدرش تستغنى عنه وتؤثر الله به تؤثر ربنا بيه انك انت تبقى محتاج تنام محتاج تنام وتؤثر ربنا بالقيام بالسهر انك انت تبقى محتاج تشتغل في الدنيا عشان تجيب فلوس عشان تتجوز علشان علشان علشان تعمل وتسوي وتؤثر الله بهذا الوقت في تعلم العلم في العبادة في الدعوة إلى الله هو ده الإيثار إيثار النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت بتحبه تؤثره أنت بتحب تحلق لحيتك وشكلك حلو وانت واقف قدام المرايه وانت حالق تؤثره النبي كان ايه كان حليق ولا ملتحي اه هو ده اللي انا عايز استمر معاه في سلسله كيف كنت لسه بحضر ان انا اتكلم معاكم المره الجايه في الوضوء بقى نتوضى فكنت عايز أقول كنت بقول كده في نفسي في البدايه ان انا اقول لك مش هتكلم على ان فرض وسنه ان ده واجب وده مستحب وده ركن وده شرط لا ده انا هقول لك ازاي النبي اتوضى ازاي يا رب ثبتنا وعافينا يا رب ازاي نتوضى ازاي نتوضى زي النبي مش موضوع بقى فرض وسنه ومستحب واذا عملت كده ينتقد وضوء يعني لو ما عملتش كده ما ينفعش لا انا بتكلم على وضوء النبي الوضوء الكامل اللي قال فيه من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عايزين اعملها دي مرة عشان تمسح البلاوي السوداء المتلتلة بتاعتك اللي فاتت دي كلها اه فالشاهد ايثاره ايثار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو ده اللي انا عايز نفسي اوصله للامه نفسي اوصل للامه ان يا جماعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث ما هياش آه، احط حديث ده وحديث ده ب- ب- برص طوب ولا بلعب شطرنج في احاديث النبي ان ده صح وده ضاء وده فرض وده سنه وده لا ونخبط الدليلين في بعض ون... والكلام ده لا ده, ده انا عايز اتعلم ان انا اتعامل بحب بحب ازاي تتعامل مع ربنا بحب مع النبي بحب صلى الله عليه وسلم تحبه انك تحب النبي ويبقى الحب حقيقي ملو قلبك ملو دماغك شوف الانسان لما يتعامل بحب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ما بتبقاش محتاجه كلام لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض مش محتاجه كلام بتبقى باينه في النظره باينه في الابتسامه باينه في اللمسه باينه باينه في في في, في كل حاجه فاللي بيتعامل مع ربنا ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه كده بيبقى باين عليه انه بيحب وهو بيصلي باين وهو واقف في الصلاه ان ده راجل بيحب ربنا باين عليه وهو بيطبق سنه النبي ان باين عليه ان هو ده بيحب النبي لما تيجي سيره النبي يبان عليه سبحان الله العظيم عايز انقل لكم الحته دي مهمه قوي يقول ايه من علامات آه، محبه النبي صلى الله عليه وسلم كثره ذكره له فإن من أحب شيئا أكثر ذكره اللي يحب النبي يجيب سيرته كتير اللي يقول يقول لك أصل النبي قال أصل النبي عمل طب ما تصلي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو ده علامة اللي بيحب النبي ومن علامات حب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كثرة شوقه إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه لذلك كان خالد بن معدان عبده بنت خالد بن معدان تقول كان أبي لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أبو بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يذكر من شوقه إليهم ويسميهم بأسمائهم ويبكي ويقول اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم حتى تغلبه عينه حتى تغلبه عينه هو كده قاعد يقول آه يا ما أنا مشتاق أشوف النبي والله نفسي أقعد مع سيدنا أبو بكر نفسي اقعد اسلم عليه كده واحضنه وابوس راسه وابوس ايده سيدنا ابو بكر اه اقول له احكي لي سيدي اما كنت في الغار كنت بتقول ايه للنبي حسيت بايه لما قال لك لا تحزن ان الله معانا اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاك هو ده الحب الحب الحقيقي كثرة شوقك إليه صلى الله عليه وسلم ومن علامات كيف كيف كيف وأخواتها دي كيف آه كيف تحبه كثرة ذكره وتعظيمه وتوقيعه وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه لما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يحس كده ب- بخشوع والانكسار قال أبو إسحاق التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا شوف آه، يقول ايه اهي اهي جت اهي اهي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم له كما كان حال حياته لازم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لازم له بعد موته كما كان حال حياته قال إبراهيم أبو إبراهيم إسحاق التجيبي قال واجب على كل مؤمن واجب واجب هي دي كيف يبدأ يتعلم كيف كيف كيف كيف يكون حالك عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تبقى ازاي يبقى حالك شكله ايه يقول واجب على كل مؤمن متى ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم او ذكر عنده ان يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به شوف لو النبي قاعد قدامك بيكلمك يبقى شكلك ايه وانت دلوقتي بتسمع حديث النبي كأنك سامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين كان مالك إذا, ذك... إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب الإمام مالك آه مالك ابن أنس صاحب كتاب الموطأ الإمام مالك إمام أهل المدينة الإمام مالك لما كان يجي يقول قال رسول الله ينحني ويتغير لونه حتى يشق ذلك على جلسائه فكلموه قالوا له ايه اللي بيحصل ده اقعد كويس وعلي صوتك عشان نسمع فقال لو رأيتم ما رأيته لما أنكرتم علي لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه وأنا عايز يا أهل الإسلام يا مسلمين يا عباد الله يا إخوتي يا أحبتي في الله الأسماء دي تنحفر في أذهاننا لما بقول لك إسحاق التجيبي أبو إبراهيم اما اقول لك الامام مالك ابن انس امام دار اهل الهجرة اما اقول لك محمد بن المنكدر اقول لك سفيان الثوري سفيان بن عيينة الاسماء دي تنحافر في ذهنك وذهن اولادك هم دول اللي ربونا وتعلمنا منهم وعلمونا هم دول اهل العلم اللي يتاخد منهم اللي يتفهم منهم الدين اللي هم عاشوا الدين حقيقي شوف بقول لك اهو الامام مالك بيقولوا له انت بتتح... بتنحني وتتغير ليه قال لهم عشان شفت محمد بن المنكدر بيعمل كده الدين يؤخذ كده بالتلقي لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم كان دمه خفيف وبيضحك ويهزر فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه هم دول العلماء
هو ده اللي نفسنا في زماننا النهارده نشوفهم ونراهم نعرفهم قالوا العالم من افادك لحظه قبل لفظه افادك لحظه قبل لفظه يعني اللي ما تشوفه بعينيك منه يفيدك اكتر من كلامه هي دي رؤيته عشان كده الامام مالك بيقول ان جعفر بن محمد كنت اروح له كتير ما كنتش اشوفه الا على ثلاث حالات اما بيحدث يقول قال رسول الله يروي الحديث او بيقرا القران او ساكت ولا يتحدث فيما لا يعنيه بيتكلم عن اللي شافه قال وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا حد ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وش يصفر يقول وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل ولقد كان ده لسه الإمام مالك بيحكي عن مشايخه وأساتذته اللي خد منهم وتعلم عنهم قال ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى وجهه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يجيب سيرة النبي وشه يحمر كأنه هي... الدم هينط منه ولسانه ينشف هيبة لرسول الله الناس دول كان بيتكلم عن سيدنا النبي وحاسس ان النبي قدامه وحاسس ان النبي معاه حاسس انه شايف النبي وبيكلم النبي عشان كده كان ده تأثره اما احنا هيصة مولد ومفكرين ان احنا في دين او على دين يقول الامام مالك ولقد كنت اتي عامر بن عبد الله بن الزبير ولقد كنت اتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ساعة ما ي... ما تيجي سيرة النبي يبكي حد عينيه ما تنشف من كثرة البكاء ولقد رأيت الزهرية كل دول الإمام مالك بيحدث عن مشايخه ابتداء من محمد محمد بن المنكدر وبعد كده قال جعفر بن محمد وبعد كده قال عبد الرحمن بن القاسم وبعد كده قال عامر بن عبد الله بن الزبير وبعدين قال الزهري ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس وأقربهم عيشا كان غني وفلوس كتير وعيشة حلوة وسعادة فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته الزهري إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعنى الناس عيشا فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه صفوان بن سليم إذا ذكر النبي عنده صلى الله عليه وسلم يبكي ويفضل يبكي ويجي يتكلم مش قادر يتكلم يغلبه البكاء ويسكت ويجي يتكلم يغلبه البكاء ويسكت يجي يتكلم يغلبه البكاء لحد الناس ما يقوموا ويسيبوه وروي عن قتاله انه كان اذا سمع الحديث اخذه العويل والزويل الامام مالك نفسه بقى لما كثر الناس على مالك قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم الناس كترت بقى يقعد قدامه في المجلس ألف ألفين ثلاثة عشرة وهو صوته ما يسمعهمش يسمع صفين ثلاثة مفيش ميكروفونات فقالوا له هات واحد يبلغ عنك يقعد في الوسط ويعلي صوته ويسمع الناس قالوا لو جعلت مستمليا يسمعهم قال قال الله تعالى كان بيقعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه امام اهل المدينه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد الرسول فقال لهم اجيب واحد يعلي صوته ازاي قال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء قال لهم ازاي واحد يرفع صوته في مسجد الرسول وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأول له هم دول العلماء هم دول الأكابر هم دول اللي أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرفوا النبي عرفوه وعرفوا ازاي يعيشوا مع حديث سنته كيف حالك مع الله انا عايز اسالك انت بقى في سلسله كيف واخواتها كيف بيتكم مع النبي اه بيتكم اخباره ايه مع النبي يعني مراتك زوجتك وولادك يعرفوا قد ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا يا جماعه لما بقول لكم الاسماء اللي انا ذكرتها النهارده دي كلها اسماء علمائنا وكبرائنا واساتذتنا كنت بقول النهارده اولادك يعرفوا ايه من الاسماء دي ايه من اسماء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم النهارده يعرفوا اسماء لعيبه الكوره في مصر وخارج مصر النهارده يعرفوا اسماء الممثلين والمغنين في مصر وخارج مصر لكن يعرفوا قد ايه من سيره النبي لما النبي شتم قلت ساعتها ان اللي شتموه ما يعرفوش لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه والعيب عندنا احنا لان احنا ما عرفناش نعرف العالم مين هو النبي محمد الناس بيتكلموا عن قوادهم ورؤسائهم واصحاب مصالحهم والمخترعين و بيتكلموا لدرجة الإبهار وتتعلم وتتعمل أفلام وقصص ومسلسلات وكتب في هؤلاء النبي نبينا محمد خدمناه بإيه عملنا له ايه عرفنا الناس عنه ايه احنا نفسنا انا عايز نخرج من الحلقة دي بالسؤال ده كيف النبي في بيتك ومع زوجتك وبين اولادك كيف هو ده الموضوع يا ترى ده التأثر ده تأثرنا لما نسمع اسم النبي يا ترى ده موقفنا بسرعة ان اول علامة من علامات محبته ايثاره العلامة الثانية الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ثلاثة إيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه أربعة إسخاط العباد في اتباع السنة قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة هي دي بتحبه تؤثره تؤثر سنته تعمل بيها وإن كره الناس خمسة كثرة ذكرك له ستة كثرة شوقك إلى لقائه سبعة تعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه ثمانية أحب محبتك لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسب من سبهم فمن أحب شيئا أحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده علامة الإيمان حب الأنصار وبغض من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يكره النبي نكرهه واللي النبي يكرهه نكرهه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنها من العلامات أن تحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم 11 يجب أن تقف عند سنته تتعلمها وتقيم حدودها الأخيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم كل دي في كيف نمرة 12 شفقتك على الأمة ونصحك للأمة وسعيك في مصالح الأمة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلازم تبقى حريص على الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم عشان تبقى بتحبه الأخيرة من علامات محبته صلى الله عليه وسلم زهده زهدك في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه في حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول قال يا رسول الله والله إني أحبك ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه هو ده حب النبي اتعلمت دلوقتي في 13 نقطة كيف تحب ابدأ نفذ وطبق واعمل لأن الموضوع مش موضوع كلام أنا بحبكم في الله وكما بدأنا الحلقة بالدعاء لكشف الغمة عن المسلمين نختمها أيضا اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم احمي حوزة الإسلام والمسلمين اللهم انتقم من اليهود والأمريكان المجرمين اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم كف بأسهم كف بأسهم كف بأسهم أنت القوي المتين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحبكم في الله